أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا في سورة الأنبياء وورد اليوم من الآية 78 إلى الآية 82 واتصالات حضراتكم هتبقى بإذن الله تعالى على آه، سورة المدثر من الآية 1 للآية 37 آه، احنا غيرنا شكل البرنامج وبفضل الله تعالى ردود الفعل آه، طيبة جدا آه، والناس مستريحة للشكل الجديد هنكمل على كده بإذن الله تعالى آه، بشكل المصحف المعلم في سورة الأنبياء وبعد كده الضيوف يقرأوا الورد اللي هنتلقى عليه اتصالات حضراتكم نتعرف على ضيوفنا في الاستوديو معانا آه، فضيلة الشيخ آه، محمد سعد أهلا بيك اهلا وسهلا ومعانا الشيخ الصغير الكبير مقاما بالقرآن الشيخ أحمد عبد المحسن أهلا بيك شيخ أحمد اهلا بحضرتك ومعانا فضيلة الشيخ خالد نجم الدين أهلا بيك شيخ خالد آه، هنبتدي ان شاء الله مع حضراتكم تفتحوا المصاحف بقى وتستعدوا معانا من الايه 78 آه، هبدا اقرا والضيوف يقراوا ورايا وبعد كده نبتدي نعمل نقاش و- او حوار بيننا وبين الضيوف على الاخطاء اللي بيسمعوها او الاحكام اللي موجوده في الايات نبدا باذن الله تعالى آه، هبدا آه، مشايخنا وبعد كده حضراتكم تردوا ورايا باذن الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حضراتكم اقرأوا معانا يعني مش الضيوف بس آه، اللي معانا في ال- ال- يعني مشاهدينا الكرام اللي فاتحين المصاحف يتابعوا معانا ان شاء الله باذن الله تعالى تلاهم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ناخد بالنا من آه، السين بتاعت بسم ما اقولش بسم الله بسم الله وكاني اسمع حد من اخواننا المشاهدين بيقول بسه هي بس مش احنا بنقول القطه بس ولا بسه بنقول ايه يا احمد؟
بس بس صح فالسين عندي آه، آه، ساكنه فما حركهاش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين نبص بقى أعزائي المشاهدين على رسم المصحف أنا عندي داوود في واو صغيرة كده في إيه؟ صح؟ شايفينها؟ الواو الصغيرة دي اللي هي أصغر من الواو المرسومة اللي قبليها دي واو لم تثبت في الرسم العثماني ولكنها ثابتة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم ننطقها وإلا هقول داود صح؟ ودي واو إيه؟ واو مادية ولا واو لين؟ ضيوفنا؟ واو مادية صح؟ لأنها مسبوقة بإيه؟ بضم نعم طيب آه إذ يحكمان آه أنا عندي الحاء حرف ساكن والذال حرف ساكن يبقى لازم أدي الإيه الزمن بتاعها إذ يحكمان إذ يحكمان ما أقولش إذ يحكمان إذ يبقى أنا حركت إيه الذال وما زودش الزمن قوي وأقول إذ يحكمان زي ما بعض إخواننا ما بيعمل ويبالغ وإحنا اتفقنا إن إحنا يعني رفقا آه، يا معلمي القرآن بالمتلقين بلاش آه، تضغطوا على الحروف إذ يا إذ يا ما أقولش إذ يا أنا أحس إن روحي ممكن تطلع في يعني إذ دي ماشي آه الحرف عندي راء ساكنة راء ساكنة والراء الساكنة عندي فيها توسط توسط يعني إيه نرجع بقى بالذاكرة لما كنا بنتكلم على الأحكام وقلنا التوسط معناه جرين الصوت فترة زمنية بسيطة وحروفه إيه ها لين عمر نعم من ضمنهم الراء يبقى انا اقول ايه الحر بس حلو قوي طلعت الراء كده واكمل الحرف اللي بعديها الحرف آه ما بالغش بقى و- و- واعمل تكرير الراء ما اقولش الحرث حرث حر حر دي مش عندنا خالص ولا اقول الحوث زي ما بعض الناس ما بيمكنش المخرج ايه الراء طب في مخرج الراء يا عم الشيخ مخرج ال- الراء بص حضراتكم هي الهيئه ديت انا هجيبها توصيفا ادي ده لساني اللي هو ده وده طرف لساني ده اسمه ظهر طرف اللسان ده طرف اللسان وده الظهر تحت السنه كده لساني بيبقى واخد الهيئه ديت ده سقف الحنك تمام ياخد الهيئه ديت كده يبقى ايه ار ار لو لساني دخل بقوه هعمل تكرير ار اللي هو رد الفعل اللي بيحصل طيب لو لساني دخل برفق هجيبها مظبوطه قوي طب لساني ما لمسش هقول او لان باخد هيئه تفخيم فدي اقرب للضم واقرب لهيئه الواو يبقى ناخد بالنا من آه هذه المسائل طيب ايه تاني بيقابلنا في الايه ديت آه اذ برضو ذال ساكنه ما قلتش اذ نفشت اعمل ايه كده اي ساكن يقابلني في القران جه بعدين متحرك احذر من ادغامه خاصه اذا كان في تقارب بينهم في المخرج ما اقولش اذ نفشت اذ نفشت ايه اذ نفشت دي اذ نفشت آه عندنا بعد كده آه التاء عندي ساكنه لا برضه لابد من اظهارها وبيان الهمس اللي فيها اقول ايه نفشت فيه ما اقولش نفش فيه نفش فيه دي يبقى انا عملت ايه ادغام يبقى احنا بنحذر دايما السواكن لازم تطلع مظبوطه والحرف الساكن لازم يطلع الحرف يخرج من مخرجه مظبوط قوي وياخد صفاته كامله عشان ما يضغمش في المتحرك اللي بعديه لان ما ينفعش يبقى فيه ساكنين ورا بعض عند حفص ما فيش ساكنين ورا بعض ولا في ساكنين ورا بعض لا مفيش لا فيه
طيب في إيه امتى لما يكون عندي سكون عارض هقف على حرف بالسكون العارض وقبليه حرف ساكن زي ايه آه، الدين نعم النون وقفت عليها بالسكون والياء كل حاجه موجوده بفضل الله تعالى في القران طيب عندنا ايه تاني طيب آه، نون مشدده طبعا هناخدها ايه الدو- النون بتغنى قد ايه حركة انا حركة عايز تبقوا معايا كده ان شاء حركتين الله إن شاء الله.
حركتين نعم تغنى حركتين نعم يبقى انا هقول ايه كن آه، احنا فين وكنا وكنا ما اقولش وكنا واجري بيها ناخد بقى الايه اللي بعد كده ان شاء الله انا مش هعيد الايه الثانيه عشان آه، الوقت ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان عندي هاء مشدده ما بلغش برضو في ايه في خروجها مش ايه ففهمناها ده زمن طويل قوي ولا اقول ففهمناها في الهاء المشدده انا لازم اسمع هائين ساكن ومتحرك ففها فها بس خلاص ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وكنا فاعلين نعلق على الآية بقى بشكل سريع كده قلنا ففهمناها سليمان محتاجين ان احنا نبين تشديد الهاء وكلا آتينا عندي إظهار احنا قلنا لما يكون الفتحتين فوق بعض أو الكسرتين فوق بعض مفيش ح- يعني حركة سابقة حركة ده عندي على طول إظهار يبقى يبقى يجي بعديها حرف من حروف ستة مفيش سابع همزة هاء عين حاء غين خاء جه بعديها هنا إيه همزة صح يا شيخ نعم.
ده بيسمى إيه إظهار إظهار إيه حلقي حركة أحسنت نعم اظهار ايه حلقي آه، اتينا عندي مد بدل لازم اقول اتينا ما اقولش اتينا وقلنا الفرق بينهم كبير اتينا يعني جئنا اتينا يعني اعطينا والمعنى يتغير خالص آه، حكما وعلما لما عندي ساكنه لازم اظهر سكونها بالتوسط لانها من لين عمر علما علما وسخرنا مع داود سخرنا مع داود الراء عندي ساكنه واحنا اتكلمنا عن الراء دلوقتي انا في ناس بقى بتاخد الالف دوت بتضيعه يقولوا ايه وسخرنا مع في الالف يا عم وقع منه وهو بيقرا آه مع داود وكاني اسمع احد المشاهدين يقول مع داود العين الساكنه العين المتحركه بالفتح اذا سبقت بفتح او وقعت بين آه، حرفين آه، ال- ال- الاول مفتوح يعني ال- الذي قبلها مفتوح والذي بعدها مفتوح العين في الحاله ديت التسكين ليها اسهل مع فاحنا ناخد بالنا من الحركه دي نقول ايه مع داود ما اقولش مع داود مع داود دي يبقى انا سكنت الايه العين واسقطت من القران حركه والقران منزه عن الزياده والنقصان وعن التبديل وعن التحريف وكل آه، وسخرنا مع داود الجبال ده برضه داود الواو الصغيره ديت دي واو آه، ثابته في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم يسبحن عندي باء مشدده وبعديها حاء الباء المشدده لازم اجيب باقين يسب بي يسبح والحاء عندي ساكنه اقول ايه بح سامعين صوت البحه بتاعت الحاء بح ما اقولش يسبح فين يا عم الحاء يعني بقى في شبهه عين لكن الحاء مش باينه خالص يسبح اي حرف ساكن يقابلني في القران لازم من بيان صوت الحرف اعرفوا كده ان ليه بصمه صوت كل حرف من الحروف اللي جاء زي ما حضرتك ليك بصمه بتختلف عن آه، آه، الشيخ خالد بتختلف عن الشيخ احمد بتختلف عن الشيخ آه، الشيخ محمد آه، بصمات كلها بتختلف كل حرف ليه بصمه صوت لازم تبان بتبان امتى بقى البصمه ديت في حال سكون الحرف ليه لانه بيخرج مخرجه بتمكين المخرج صفاته كلها بتتجلى فيه في حال ايه سكون يبقى ناخد بالنا من الكلام دوت انا عارف ان الوجبه دسمه شويه لكن مع التكرير او مع التكرار باذن الله تعالى ح... يعني هتبقوا اساتذه باذن الله خلصنا الايه وكن فاعلين ومشدده هنحقق فيها الايه صح ولا انا نعم، نعم، اه آه، يبقى مهم قوي والطير الطير ما اقولش الطير الطير الطير سامعين الطاء فيها ايه هوا نعم.
الطاء ما فيهاش همسه اصلا نعم الطاء من الحروف الايه المجهوره يعني إيه مجهوره جهر.
يعني صفة ايوه صفه الجهر ما بيجريش فيها النفس نعم انا بتكلم انا ما بديكوش فرصه لا، تتكلموا ولا ما- ايه ناخد استاذنا
آه وكنا فاعلين ولا فاعلين ناخد بالنا من الالف عشان ما يقعش مننا نعم.
الالفات والواوات والياءات بتقع مننا كتير قوي وبعضنا بعضنا بيقع منه الالفات والواوات والياءات يقف يقع منه الالف والواو والياء الماديات وبعضنا بيولد بقى بيزود فناخد بالنا لا نضيف حرف لا نضيف حرف القران ولا ننقص من القران حرف نكمل بقى ان شاء الله جاهزين ان شاء الله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون آه التوجيه بتاع الآية وعلم يبقى لازم أبين إيه تسجيل اللام ما أقولش وعلمناه وعلمناه وعلمناه كده أنا إيه خففت اللام أو جبت التشديد بس أنقصت من زمن الإيه زمن المشدد مهم أوي إن أنا أظهر اللامين آه بعد كده عندي آه لتح سنكم لا الصاد عندي هنا مكسوره اه في ادنى مراتب التفخيم اه واحنا عندنا باذن الله تعالى دعوه لحضراتكم ان شاء الله آه لمشاهده آه برنامج احكام التجويد يوم السبت ان شاء الله الساعه 11 صباحا هنتكلم على التفخيم والترقيق ومراتب التفخيم وخلاف العلماء وان شاء الله هيبقى في كلام كتير لينا باذن الله تعالى نسال الله التوفيق آه، آه، يبقى ما اقولش لتحسنكم عشان آه، الحاء مرققه وبعد كده النون مرققه والصاد وقعت وكمان مكسوره يعني ضعيفه درجات التفخيم.
لكن ناخد بالنا من حاجه حروف الاطباق الاربعه اللي هم صاد ضاد طاء ظاء ظاء.
الاربع حروف دول لما يكو- يكسروا بيبقوا فيهم قوه لسه غير القاف والغين والخاء القاف والغين والخاء لو كسروا بيبقى يعني بيبقوا في الارض لكن الحروف الاطباق صفه الاطباق بتخليهم لسه فيهم ايه قوه فتبقى ايه صي طي ضي ضي لكن القاف بقى بصوا قي غي خي ضعف خالص ليه لان صفه الاطباق موجوده في الايه في الاربع حروف دول آه من بأسكم عندي النون هنا ب- بتقلب إلى ميم والميم بتخفى في الإيه؟ في الباء وإحنا قلنا الهيئة بتاعتها لازم الشفتين يتمسوا من باء من باء ماشي؟ ما أقولش من بأسكم ولا أقول من بأسكم لا أعمل إظهار للميم ولا أعمل آه، أضيع الغنة اللي موجودة في حال الإقلاب اللي هو إقلاب وبعديه إخفاء الميم اللي أقلبت اللي نتجت عن اقلاب النون الساكنه بخفيها في الايه في الباء آه، فهل انتم شاكرون انتم النون ما عليهاش حاجه خالص مع الراء اعرف ان طالما النون ما عليهاش حاجه زي النون بتاعه من باسكم طالما ما عليهاش حاجه يبقى انا عندي حكم على طول اما اخفاء او ادغام او اقلاب لكن لما يكون عليها سكون يبقى في اظهار تمام آه عندنا هنا في اخفاء او الايه انتم أن غنة مرققة يبقى محتاجة لابتسامة بسيطة أن ما أقولش أنتم ما ينفعش ولا أعمل فتح للفم كبير أقول أنتم ما ينفعش ولا أظهر النون وأقول أنتم ما ينفعش أنتم لساني يبقى متوسط كده يعني يميل إلى تحت إلى أسفل وهطلع الغنة إن شاء الله مضبوطة نكمل إن شاء الله يا مشايخ؟
إن شاء الله.
إن شاء الله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها جميل قوي ناخد بالنا من آه، اولا عندي حركتين سابقين بعض اهوت اللي هو ايه التنوين بالفتح عاصفة تجري طالما سابقين بعض يبقى عندي حكم خلاص الحكم هنا ايه اخفاء حقيقي اخفاء حقيقي هخفي إيه؟ التنوين في التاء اقول ايه عاصفة تجري آه، تجري بامره مد ايه ده
مد منفصل منفصل مقداره قد ايه اربع حركات او اتنين بس احنا بنقرا بالتوسط يبقى عندنا اربعه تمام وبيصل عند بعض طرق حفص آه، يصل الى سته خمسه وسته تمام في بعض الطرق لكن مش مقروء بها يعني معظم من يقرا ب- بحفص ب- ب- ب- بمد الم- ب- بمد المنفصل بيقرا من طريق آه، الشاطبيه من كتاب حرز الاماني وده المشهور يمكن في مصر آه، بفا ال- ال- اللي بيلزم من هذا الطريق ايه توسط.
اربع حركات توسط اربع حركات توسط يعني ايه قصر يعني اثنين توسط اربعه اشباع سته عشان نعرف بس المصطلحات يبقى نقول القصر يبقى اثنين اما نقول توسط يبقى اربعه أربعة.
اما نقول اشباع يبقى سته ست.
آه انا عايز بقى ايه باركنا باركنا فيها الكاف فيها همزه ما اقولش باركنا فيها انا كده قربت من الجيم شويه باركنا فيها بارك بارك ليه؟ لأن ما عملتش همس والكاف لا تخرج إلا بالهمس زي ما قلنا قبل كده التاء لا تخرج إلا بهمس يبقى مهم قوي الهمس في الكاف أو في الإيه؟ في التاء وكنا مشددة احنا عارفين حكمها بكل لازم أشدد اللام كلي ما أقولش كلي وأجري بالإيه؟ بحركة الشدة شيء لو وقفت على شيء بقف عليها بإيه؟ بكام حركة؟
نعم حركة هي ح- حسب بقى العرض السكون حسب، نعم.
2 4 6 لكن نعم.
بعض العلماء قال انها تاخد شكل طالما خدت شكل المتصل يبقى ممكن اقف عليها بزمن المتصل نعم يعني ممكن اقول شيء باربعه او سته على خلاف بين اهل العلم واحنا الكلام ده هنفصل فيه ان شاء الله في برنامج احكام التجويد. آه عالمين ما اقولش عالمين عالمين آه مش مظبوطه صح يا احمد؟
آه، صح.
عالمين لازم ابين الالف معايا. فضلنا ايه نقراها ان شاء الله. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين جميل ومن الشياطين لا ما ينفعش ما ينفعش نقول الشيا هي يا ولا يا شيا ومن الشيا ابتسامه بس الموضوع سهل والله يعني انا دايما بقول ان القران سهل نعم هي شياطي ولا شياطي شياطين بالظبط كده ها ابتسامه مع الياء شياطي وابتدي اخد هيئه بسيطه قوي للتبويزه آه مي عندي نون معرم ما عليهاش حاجه يبقى عندي حكم على طول هنا حكم ايه ادغام ادغام مع الياء والواو والايه والميم والنون بتضغم النون الساكنه والتنوين بيضغم في الاربع حروف دول ادغام كامل ادغام ناقص بغنه يبقى في عندي غنه آه، من يغوصوا عندي بوين اخد بالي قوي قوي ان الزمن يكون مظبوط يغوصوا يغوصوا الواو الاولى خدت حركتين يبقى الثانيه تاخد حركتين نفس الزمن تمام ويعملون ما ينفعش العين ساكنه ولا متحركه ساكن ساكنه يبقى ما اقولش ويعملون هي ويعملون ويع اسكن العين ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم نون مشدده حافظين جينا تاني عند الضاء في ناس بتقول حافظين ما ينفعش الضاء مكسوره لكن قلنا ايه هي في مرتبه دنيا يعني هي في ادنى مراتب التفخيم لكنها مطبقه يبقى اقول حافظي ضي ظي ما قلتش حافظين حافظين لا آه، احنا كده خلصنا نعم آه، ورد التصحيح اللي معانا من سورة الأنبياء هنسمع بقى من ضيوفنا آه، نفتح بقى المصحف على سورة المدثر من الآية 1 للآية 37 ونسمع من ضيوفنا آه، الشيخ محمد سعد هيقرأ ويكمل بعديه الشيخ أحمد ويكمل بعديه الشيخ خالد خالد بإذن الله تعالى اتفضل يا شيخ ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن فاتح أزيد الله عليك يا شيخ محمد يكمل بقى الشيخ أحمد
أعوذ بالله. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأوهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر فتح الله عليك يا شيخ احمد بس لا بس الخيشوم عندك انت عندك برد ولا حاجه نظبط بقى الايه ال- الخيشوم شويه وانا اظبطه لك ما تقلقش ان شاء الله إن شاء الله آه شيخ خالد يكمل ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنةً وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فتح الله عليك يا شيخ خالد واضح ان مش احمد بس اللي عنده خشوم جزاكم الله عنا خير آه يعني انا انا عايز حضراتكم بس ما تزهقوش من آه تكرير ال- آه، الكلام على الاحكام من خلال تصحيح القراءه مع الوقت ان شاء الله ح- يعني هينطبع عن- عندكم كل كل الكلام اللي بنقوله ده باذن الله تعالى واحنا كاننا بنعد كل اللي امامنا امام الشاشه كل مشاهدينا الكرام انهم يكونوا معلمين قران آه نتلقى اول اتصال على سورة المدثر ومعنا الأستاذة أم هبة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك
آه، اتفضلي حضرتك رأي حاضر من أول المدثر إن شاء الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ندى باب للسعادة إن شاء الله ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر لا مفيش ألف قم فأنذر بصي يا أم هبة ما قولش المدثر في ألف عندي يا- المدثر حاضر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثي- وربك ولا وربك وربك وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمن ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير يوم ولا يوم يوم عسير على الكافرين غير يسير غير ولا غير على الكافرين غير يسير فتح الله عليك يا ام هبه خدي بالك من التشكيل قوي لان التشكيل ده خطورته كبيره يعني يعني انا لو فاض وقت ان شاء الله في الحلقه هبين لحضراتكم خطوره التشكيل يعني في قصه واحد كان هيموت بسبب حركه حركه حركه ضم آه، لو ربنا قدر لينا معنا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا احمد ازيك يا شيخ اشرف اخبارك ايه يا حبيبي الحمد لله ها اني احبكم في الله احبك الله الذي احببتني فيه ان شاء الله ممكن خالتي تقرا بعدين اختي بسمه لا تقرا آه ماشي يا احمد ماشي من ايه كام بس إن شاء نسمعك الاول ان شاء الله الله؟ نعم نسمعك الاول من اول ايه 11 أول آية 11 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا نقلقل بقى يا احمد نعم نقلقل القاف ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد فتح الله عليك يا احمد قلت ذكرى إن شاء الله آه ان شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من أول آية 16 إن شاء 16 ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر اقول فقر ولا فكر فكر وقدر وخلص برضو الدال والراء الدال من الراء وقدر وقدر بص حضرتك هنعمل ايه كل اللي هعمله ان انا ه- هعمل جذب لشفتين الى الخلف قليلا قدر وارجع تاني اخد الهيئه تاني عشان راء قدر إنه فكر وقدر تمام فقتل كيف قدر قدر بس ما اقولش قد كده هتبقى ضاد فقتل كيف قدر هم.
ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم مش عبس نار اسمعي حضرتك ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر فتح الله عليك ممكن بسمله تقرا اه نسمع بسمله ماشي.
السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا بسملة أم حيوان هو يعني إز- ازيك عاملة ايه لا انت عندك كام سنة
أنا الجنين كام سنة مش...
لا تلاتة بسم الله ما شاء الله تقرأي ايه يا بسملة كل واحد قل هو الله احد طب اتفضلي يا بسملة كل واحد لو سمد يلد يولد كل واحد لو أو.
سمد إيه تاني ت... قولي طيب ها بطلي قل هو الله احد هم.
بطلي بتحبيني في الله احبك الله الذي احبتيني فيه جزاكم الله عني خيرا يا بسمله آه طيب آه، معانا اتصال تاني معانا ريم السلام عليكم
وعليكم السلام ازيك يا ريم الحمد لله عندك كام سنه يا ريم صباح بسم الله ما شاء الله حافظه قد ايه يا ريم
جزئية بسم الله ما شاء الله يعني هتقراي معانا من المدثر بقى اه طيب انت عارفه احنا وقفنا فين ايه عار- عارفه وقفنا فين اه طب كملي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وثياب وربك فاصبر فإذا ذكر في الناقور فذلك يومئذ عسير فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير ممتاز على الكافرين غير يسير فتح الله عليك يا مريم بسم الله ما شاء الله والرقات طالعه ايه المفخم مفخم والمرقق مرقق يعني بسم الله ما شاء الله يعني آه والله انا بسعد جدا بالاطفال اللي بيتصلوا علينا وبيقراوا قراءه آه طيبه و- واظن كلهم بيقراوا قراءه صحيحه يعني دي حاجه يعني فضل تعالى آه منا من الله عليهم وعلينا ان احنا نسمعهم معانا آه الاستاذه مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك آه، أقرأ من أول فين اي 11 ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا خدي بال حضرتك من حاجه ما اقولش ظا هي ظا ولا ذا ذا ذرني ذرني انا كل اللي بعمله هيئه شفتين بس
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان ل- لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سارهقه سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر قدر
ثم قتل كيف قدر مش قضى بص حضرتك خدي بالك ما قلتش قضى ابتسامه بس بعد الايه بعد القاف قد قد
ثم قتل كيف قدر تمام ثم نظر ثم عبس وبصر عبس وبسر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا ما عنديش ألف ما عنديش نون مشدده وبعديها الف ان هذا على طول
إن هذا إلا قول البشر سأصليه صا لا سا
سأصليه سقر فتح الله عليكي ها معانا اتصال معانا ام اسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك ربنا يبارك فيك يا رب جزاكم الله وفيكم ان شاء الله أكرم من أول إيه آه، ان شاء الله من اول آه، فقال ان هذا أعوذ, ايه 24 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين وليقول حضرتك ما قلتش وليقول وليقول ايوه لان اللام عندي هنا مش لام امر وليقول وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون هذا أراد الله م- لا اقول ماذا اراد لا اراد ماذا أراد الله به اراد الله حضرتك بتجري ليه ب- اقراي براحتك خالص حاضر حاضر الشيطان الرجيم وي- ليقول الذين أوتوا الكتاب وال...
ليقول ليقول انا مش عارف اسمع حضرتك لان حضرتك بتقراي بشكل سريع جدا حاضر هم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليقول الذين أوتوا الكتاب والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم الجنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ذكرى للبشر ذكرى للبشر مش ذكرى ذكرى ذكرى للبشر فتح الله عليك جزاكم الله خيرا ها آه، احنا مش لسه معانا ربع ساعه احنا آه، مش معانا الا ونص ان شاء الله ولا الوقت انتهى كده طيب يعني آه، بيقولوا لي الوقت آه، خلص آه، يعني آه، في نهايه الحلقه اشكر ضيوف الاستوديو آه، الشيخ محمد سعد الشيخ احمد عبد المحسن الشيخ خالد نجم الدين اهلا بيكم شرفتمونا ونورتونا جزاكم الله خير آه، الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين ألقاكم على خير حال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملاك